أحلى الأوطان في نظر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد للأسف يا إخواني لا يزال ناس بتنظر للإسلام وهي لابسة نظارة سوداء ما هيش راضية تشيل النضارة السوداء اللي على عينيها وهي بتنظر لأي ملمح من ملامح النور في الإسلام لا يزال الطعنات بتتوالى على دين الله على الدين اللي كله من نور أي طعنة بتطعن فيه لا تؤدي إلى إلى انبثاق مزيد من النور فيزداد الإسلام نور على نور لا نزال الليلة مع تهمة جديدة من التهم اللي بيحاولوا ألصقها بالإسلام مع سجن جديد من السجون اللي عايزين يحبسوا دين الله فيه مع شبهة جديدة من اكبر الشبهات اللي انفقوا مليارات الشبهه بتاعت الليله بالذات انفقوا مليارات من اجل ان هم يرسخوها في قلوب ال... الناس اجمعين في العالم كله بتواطؤ من الغرب ومن العلمانيين ومن كل معادي لمنهج الله سبحانه وتعالى النهارده يا اخوانا النهارده هنتكلم عن طعنه من اكبر الطعنات اللي بتوجه لدين الله هنتكلم النهارده عن لا مش طعنه بقى ده احنا هنتكلم عن ملمح من اعظم ملامح اعجاز الشريعه الاسلاميه هنتكلم عن التسامح في دين الله التسامح بيقولوا على المسلمين همجيين بيقولوا على المسلمين متشددين بيقولوا على المسلمين متعصبين بيقولوا على المسلمين لا يؤمنون بالرأي الآخر بيقولوا على المسلمين عايزين يبيدوا كل من سواهم وللأسف الشديد التهمة دي مش بتاعتنا ارفع راسك انت مسلم ارفعي راسك انت مسلمه اذا ذكر الاسلام ذكر التسامح واذا ذكر التسامح ذكر الاسلام ارفعوا راسكم يا اخواني وقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام اه لو غير المسلمين اه لو اقباط مصر يعرفهم قد ايه حقوقهم في الاسلام هيكونوا اول من ينادوا بالاسلام اه لو المسلمين يعرفوا ايه عظمه الشريعه هينف... هي... هيفنوا عمرهم من اجل المطالبه بعوده شريعه الاسلام اه لو الاعلاميين بدل ما يحاربوا دينهم يعرفوا عظمه الاسلام الاسلام وسماحه الاسلام ساعتها هيبرزوا جوانب مبهره في ديننا الحنيف في دين الله في الاسلام يا اخوانا احنا عايزين الليله باذن الله نقف مع قضيه من اخطر القضايا قضيه سماحه الاسلام تسامح الاسلام الاسلام فعلا دين متسامح ولا الاسلام في شده ولا الاسلام في عنف ولا الاسلام في عدم ايمان بالراي الاخر ولا الاسلام في الغاء للاخرين ولا الاسلام ايه هو دين ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا الاخلاق الاخلاق دي اكبر معجزه في الاسلام يعني يعني احنا مش لما بنتكلم عن اخلاق الدين بنتكلم عن معجزات مش عن مجرد سلوكيات احنا اول من اعلن في العالم كله وسمع منه العالم ان ممكن امراه تدخل الجنه بسبب كلب وان ممكن امراه تدخل جهنم وتشوى في جهنم بسبب قطه يجيبوا جماعات حقوق الانسان ويشوفوا دين الاسلام ويشوفوا المقارنه ما بين الاسلام وما بين اي دين تاني فتاه روسيه كانت واقفه في موقف من المواقف في روسيا في موسكو وشاب من المسلمين معدي وكان يعني له مصالح في موسكو تجارات او دراسه او او وهو معدي لقى الفتاه يعني حي- شكلها يعني شكلها في حاجه شكلها في مشكله شكلها في ازمه وهو بيعدي من جنبها طلبت منه فلوس صراحه يعني واضح انها في ازمه شديده ومحتاجه مال طلبت منه فلوس بشهامه الاسلام واخلاق الاسلام طلع مال من جيبه واداها فلوس لما اداها فلوس قالت له طيب يعني انا مستعديه ان يعني اذهب معاك لاي مكان يعني اي مكان تشاءه قال لها لا يعني سبحان الله صح في نخوه الدين ومبادئ الدين قال لها انا اديتك ده لان انا مسلم عشان ربنا سبحانه وتعالى لوجه الله ويعدي وينسى الموقف تماما وتعدي شهور ويخبط على باب بيته ناس يفتح الباب يلاقي امراه كبيره وجنبها بنت صغيره شابه والاثنين محجبات والاثنين ملامحهم روسيات فبيتكلموا معاه فالمراه بتقول له انا ام هذه الفتاه اللي من كذا شهر في موقف من المواقف طلبت منك مال وانت اعطيته ليها ب بدون مقابل بتقول له احنا الاتنين دخلنا في الاسلام اتنين روسيات ربنا ينقذهم من النار ويدخلوا في رحمة ربنا في الاسلام بتقول له احنا دخلنا في الاسلام لان احنا اول مره اول مره بتقول له انا بقالي عشرات السنين عايشه في موسكو اول مره اشوف رجل يعطي بلا مقابل اول مره اشوف رجل يعطي بلا مقابل عمرنا ما شفنا المنظر ده ويدخل الاتنين في الاسلام بسبب موقف اخلاقي صغير يا جماعه شاب مسلم طلع في اسانسير في امريكا وتركب بنت مسلمه بنت سريه ثراء شديد جدا وهو في الاسانسير لوحدهم مع بعض غض بصره اناح بوجهه تماما لما وصلوا للدور اللي هم طالعين ليه قالت له انت يعني انت ما قربتش مني ليه انت قال لها انا مسلم انا بغض بصري انا ما ببصش لاقي امراه اجنبيه من انبهارها بان في شاب بهذا العفاف ان في دين بهذا الاخلاق تدخل في الاسلام وتطلب منه ان هو يتزوجها وكل اموالها تبقى تحت تصرفه عشان خلق بسيط يا جماعه الدنيا الاخلاق اللي احنا شايفينها صغيره ديت بتبهر العالم بتقلب كيان العالم هم ما شافوهاش ما يعرفوش يعني ايه الوجه الله يعني ايه انا بعامل ربنا مش بعاملك عايزين نوري الدنيا اخلاقنا عايزين نوري الدنيا تسامح الاسلام مش هندعو الدنيا ل- لعدل سيدنا عمر صفحه 25 من كتاب التربيه الدينيه ولا الاخلاق ابو بكر صفحه 30 من كتاب حياه الصحابه احنا عايزين ندعو الدنيا الاخلاق احنا مطبقينها احنا مطبقينها عمل يا اخوانا يا جماعه الاسلام اخلاق الاسلام 700 مليون مسلم في جنوب شرق اسيا دخلوا الاسلام بسبب اخلاق التجار المسلمين مش الدعاء ولا خطب الدعاء المسلمين اخلاق اخلاق الاسلام لما بتطبق بتبهر العالم كله انا عايز اقول ايه الليله عايز اقول لك ارفع راسك عايز اقول لك ارفعي راسك عايز اقول لكم يا جماعه زي الجمعه اللي زي السبت اللي فات كده عايز اقول لكم الحمد لله على نعمه الاسلام عايز اقول لكم اذا ذكر الاسلام ذكر التسامح واذا ذكر التسامح ذكر الاسلام يا ترى ايه التسامح اللي في الاسلام ايه التسامح اللي في دينكم انتوا بتقولوا لنا تسامح تسامح تسامح ما بنشوفش في بره في المحطات الفضائيه اليهوديه غير صور المسلمين وهم بيعملوا مشاكل وبيعملوا وبينهم وبين بعض خلافات وبينهم وبين بعض نزاعات فين التسامح ده يا اخوانا احنا بيشهد لنا التاريخ احنا تاريخنا تاريخ مشرف وواقعنا واقع مشرف تاريخ مشرف تاريخ مشرف في التسامح تاريخ اعظم تاريخ لاي امه مليان بالتسامح هو تاريخ الاسلام لا يوجد تاريخ امه مليان بالتسامح زي تاريخ الاسلام انا عايزكم تقارنوا الاول ما بين جمعتين الجمعه اللي دخل فيها الصليبيين القدس سنه 1099 يوم 15 يونيو والجمعه اللي دخل فيها صلاح الدين الايوبي القدس انا عايزكم تقارن ما بين الاثنين عشان تشوفوا ايه هو الاسلام يا جماعه يوم ما دخل الصليبيين القدس ابن الاثير بيقول لك 70000 واحد قتلوا في ساحه المسجد الاقصى ابن الاسير ده تبعنا لا زمانه ممكن يهول ويبالغ طب خلاص نجيب ناس مش تبعنا نجيب مؤرخين نصارى نجيب ويليام السوري ويليام السوري مؤرخ من المؤرخين النصارى بيقول لك ان جنود الصليبيين لما دخلوا في القدس قعدوا يطوفوا الشوارع يمشطوها يدوروا على اي مسلم او مسلمه طفل او كبير راجل او امراه يقتلوا الجميع بيقول لك لحد ما الرؤوس المذبوحه ملت الشوارع وبقت الخيول ما تقدرش تعدي غير لما تدوس على الرؤوس المذبوحه لدرجه ان الجنود نفسهم الجنود الصليبيين اصيبوا بالفزع والغثيان من قدر من كتر المناظر اللي عملوها بايديهم وبعد كده عارفوا ان المسلمين جروا على المسجد الاقصى جروا على المسجد الاقصى يذبحوا كل من يجدوه قتلوا كل المسلمين والمسلمات الكبار والصغار اللي هناك بعد كده بدأوا يدخلوا في الحارات والازقه يجيبوا مسلم مسلم ومسلمه مسلمه من جميع البيوت والحارات يطلعوهم على الشوارع الرئيسيه ويذبحوهم ذبح الخراف وكل جندي يذبح اسره كامله اب وام واولاد ياخد البيت بتاعهم ويبقى البيت بتاعهم ملكه وبعد كده يستمروا 90 سنه ده ده ويليام السوري في مؤرخ تاني برضه نصراني انتوني انتوني بيرج او انتوني بيرج مؤرخ تاني نصراني انتوني بيقول ايه انتوني بيقول ان بعد ما عملوا كل المذابح دي وقضوا على اي مظهر للحياه في القدس توجه جنود الصليبيين كلهم الى كنيسه القيامه اللي ولد عندها السيد المسيح حتى يصلوا صلاه الشكر لربهم على رحمته بهم سبحان الله العظيم ده ده يوم ما الصليبيين دخلوا انا عايزك بقى وعايزك تشوفي يوم ما صلاح الدين الايوبي دخل يوم ما الاسلام دخل القدس بعد 90 سنه يوم 27 رجب اللي بعد حوالي شهر ان شاء الله نحتفل بيه يوم للتسامح ويوم لعوده فلسطين يوم 27 رجب يوم الجمعه لما يدخل صلاح الدين الايوبي يعمل ايه صلاح الدين الايوبي اول حاجه اول ما يبدا يذكر الجرائم اللي عملوها يوم ما دخلوا يهدد الصليبيين كلهم انهم هيعملوا محرقه في فل- في القدس كلها هي- هيقتلوا نفسهم وكل الفلسطينيين المسلمين يعني بيهددهم انتحار جماعي لو كلموهم عن جرائم ابائهم عارفين الجرائم شكلها ايه صلاح الدين الايوبي ما عملش حاجه ما مسش حد اداهم فرصه 40 يوم يخرجوا بامان واللي معهوش فلوس يرحل لبلاده اداله المال والدبه اللي يرحل بيها المراه اللي كان ابنها بيتوه منها كان بيخلي الجيش الجيش هو اللي يدور لها على الطفل بتاعها في حين ان ريتشارد قلب الاسد لما دخل فلسطين لما جاب 3000 اسير مسلم واقسم لهم بشرفه ان لهم الامان في لحظه غدر بيهم وقتلهم كلهم سبحان الله تخيلوا يا اخواني يعني تخيلوا الفرق ما بين يعني ايه سماحه الدين يعني ايه سماحه الاسلام برنارد شو مفكر انجليزي بيقول كل حسنات الاديان الاخرى موجوده في الاسلام اسمعوا يا ليبراليين اسمعوا يا علمانيين كل حسنات الاديان الاخرى موجوده في الاسلام وحسنات الاسلام لا توجد في اي دين سواه بيقول لك من اول ساعه في الاسلام برهن الاسلام على انه دين لكل الجنسيات فقد جمع سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي بيقول لك لامارتين الشاعر الفرنساوي المشهور جدا جدا لامارتين بيقول لك ان الاسلام هو اعظم هبه من الخالق للبشر اعظم هبه ربنا اداها للبشر هو الاسلام يا اخوانا انا عايز اقول لكم في الغزوات بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام كلها على مدى 10 سنين اللي قتل من المشركين قد ايه ما جاش 1000 واحد ما كملوش 1000 واحد تعالوا شوفوا بقى غير المسلمين عشان تعرفوا سماحه الاسلام لما تشوفوا الوجه الاخر للصوره اليهود معاركهم اللي جوه التوراه بيكتبوا فيها عدد القتلى اللي قتلوا من غير اليهود مليون 650 الف قتيل طيب وغير المسلمين النصارى الكاثوليك في اوروبا في القرن اللي فات بس قتلوا من غير المسلمين 250 مليون ربع مليار بني ادم الحرب العالميه الاولى قتل فيها 15 مليون قتلوا بعض قتلوا بعض ده مين ده الدول الكبيره انجلترا وفرنسا الدول الحضاريه اللي العلمانيين عايزيننا نمشي وراها اللي عايزيننا نقتدي بيها الحرب العالميه الثانيه قتلوا 55 مليون في حين ان الجنود كلهم اللي اشتركوا 15 مليون قالوا ازاي قال لك ال 40 مليون الفرق دول كانوا من المدنيين كانوا بيقتلوا بوحشيه بيقتلوا بلا رحمه بلا تفرقه امريكا في قصفها الرومانيا قتلت 50000 امريكا في قصفها لألمانيا قتلت 600 ألف أمريكا في قصفها لليابان قتلت مليون ونص أمريكا في قصفها لفيتنام قتلت 3 مليون أمريكا لما الأمريكان نزلوا في الأمريكتين ولقوا الهنود الحمر المؤرخين بيقولوا من 15 ل 100 مليون بني آدم اتقتلوا لدرجة إنهم كانوا بيتراهنوا مع بعض مين اللي يقتل واحد من الهنود الحمر بضربة سيف واحدة يشق جسمه نصين وكانوا بيتراهنوا مين اللي يجيب ضربة فنية في بطن واحد من الهنود الحمر يخرج امعاءه بره بطنه بضربه واحده تخيلوا ده ده اللي عملوه في ال- اللي عملوه في الهنود الحمر في الامريكتين امال اللي في نفس السنه نفس سنه اكتشاف الامريكتين بقى سقوط الاندلس اللي في نفس السنه عملوه في المسلمين في محاكم التفتيش في الاندلس ده غير اللي قتلوهم في محاكم التفتيش غير اللي الايطاليين قتلوهم في ليبيا غير اللي فرنسا قتلتهم في الجزائر غير اللي انجلترا قتلتهم في فلسطين وفي الاخر يعني فنجرت بقى من جيب غيرها على اليهود بفلسطين يعني تطوعت من جيب غيرها كان فلسطين دي بتاعتها عايزين تدوا لليهود وطن ادوه في بريطانيا بلدكم بتدوه من بلادنا احنا ليه ده غير اللي الصرب قتلوه في تشيكوسلوفاكيا وفي ال... و- وفي بلاد البوسنه وفي بلاد سراييفو ده غير ده غير ده غير اللي قتلوا الح... غير الحروب السبعه الصليبيه يا اخوانا يا اخوانا يعني انا عايز اقول لكم ان احنا لو احصينا بس اللي هم عملوه الحرب الاهليه الالمانيه ما بين الارثوذكس ما بين الكاثوليك والبروتستانت اتقتل فيها 11 مليون الحرب الاهليه الاسبانيه اتقتل فيها مليون ونص الحرب الاهليه الروسيه اتقتل فيها 10 مليون الحرب الاهليه ال ال الفرنسيه اتقتل فيها 4 مليون وكل ده نصارى في بعض كل ده غير مسلمين في بعض تخيلوا يا اخوانا احنا ديننا دين تسامح قد ايه احنا ديننا دين رحمه قد ايه لا ينسى التاريخ ابدا يوم فتح سمرقند سمرقند بلد من بلاد الاتحاد السوفيتي لما المسلمين دخلوا المدينه قبل ما يدوا ثلاث ايام مهله لغير المسلمين في سمرقند ويروحوا لعمر بن عبد العزيز يشتكوا له ويامر عمر بمحاكمه لهذا الجيش المسلم وللقائد بتاعه اللي كان مات قتيبه بن مسلم بمحاكمه ويحكم القاضي بان الجيش يسيب سمرقند لانها ما اتفتحتش باخلاق الاسلام ومبادئ الاسلام وقدام اهل سمرقند قبل ما الشمس تغيب كل الجيش الاسلامي كان خرج منها من انبهارهم باخلاق المسلمين رغم ان المسلمين قادرين انهم كانوا يذبحوهم من انبهارهم باخلاق الجيش المسلم لما تقارن بقى مع دخول امريكا العراق مؤخرا من انبهارهم باخلاق المسلمين انضموا طواعيه للخلافه الاسلاميه واسلم من اسلم منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى يا اخوانا يعني كان في حوار ما بين شارل دي جول وما بين الملك فيصل الله يرحمه كان في حوار فشارل دي جول كان رئيس فرنسا فبيقول للملك فيصل اليهود لهم حق في فرنسا قال له ليه قال له لان من 4000 سنه كانوا في فر- كانوا في كانوا في فلسطين اليهود لهم حق في فلسطين لان من 4000 سنه كانوا في فلسطين قال له خلاص يبقى فرنسا دي بتاعت روما قال له ليه قال له لان من 3000 سنه روما كانت في فرنسا هو يعني ايه ان هو كل بلد احتلت بلد او ناس عاشوا في بلد ناس تانية فلسطين بلد الفلسطينيين اللي عايشين فيها من يوم ما ربنا خلقها والا لو كل الناس دخلوا بلد بقت بتاعتهم يبقى العالم كله مش بتاع الدول اللي عايشه فيه قال له بس في يهود اتولدوا على ارض فلسطين وبقت دي بلدهم قال له خلاص انتوا عندكم كام سفاره في فرنسا قال له 150 سفاره قال له كل سفير وجهه عامله معاها زوجاتها وخلفوا اولاد على فرنسا يبقى كل دول يطالبوا ان فرنسا تبقى بتاعتهم لان اولادهم ولدوا على فرنسا وفرنسا تروح منكم شارل دوجول ما قدرش ينطق ومن كتر اقتناعه بكلام الم الملك فيصل منع تصدير السلاح لليهود في تلك الفترة يعني ايه يا اخوانا الحوار هو الحل يا اخوانا الموقف المشتعل الوقتي الموقف المحتدم الوقتي ما بين المسلمين واقباط مصر الموقف اللي بعض الناس يعني تريد انها تشعله الاغراض السياسيه ليها الموقف ده في مصلحه مين يا جماعه تعو... دعونا نتعامل باخلاق ديننا دعونا نتجنب الهاب المواقف ودعونا نتجنب الحماسيات اللي بتقلب المواقف وخلاص يا اخواني في الله ديننا مش كده احنا ديننا ده دين السماحه ديننا ده دين الاخلاق ديننا ده دين التسامح ديننا اكبر دين في التاريخ ضرب مثل في التسامح اه لو غير المسلمين اه لو الاقباط يعرفوا الاسلام هيكونوا اول المنادين بالشريعه الاسلاميه الاعلاميين ليه ما بيتكلموش عن مواقف التسامح في الشريعه الاسلاميه الحمد لله ان احنا مسلمين انا مش بقول انه تاريخ مشرف انا بقول انه كمان واقع مشرف في معجزه 25 يناير الثوره مين اللي حمل كنائس غير المسلمين عندنا في كل دوله الاسلام دخلها زي مصر وزي كل بلاد الاسلاميه لحد حد دلوقتي في غير مسلمين في نصارى وفي يهود طيب مين اللي سابهم في حين ان اسبانيا والبرتغال لما دخلوا الاوروبيين الاندلس ما عادش فيه ولا قبر مسلم الاسلام دايما زي الشجر مهما يحدث بالحجر فانه لا يلقي الا الثمر الاسلام يا اخوانا يا جماعه انا بدعو اقباط مصر انا بقول لهم ان ديننا اول دين ده على الحوار قال تعالى قل يا اهل الكتاب ربنا ما قالش يا يا اللي ضليتوا ده ربنا بيقول لكم يا اهل الكتاب يعني اعظم كلمه ممكن يتشرف بها اي انسان على وجه الارض يا اللي نزل لكم كتاب من فوق سبع سماوات يا اللي نزل لكم نور من ربنا من فوق سبع سماوات يا مسلمين شوفوا ربنا بيكلم بيكلم غير المسلمين ازاي يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب نداء في تقدير زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيكلم ملك الروم ويقول له الى هرقل عظيم الروم الى كسرى عظيم الفرس يا اخوانا لازم المعامله بيننا تقوم على التقدير الحقيقي لازم المعامله بيننا تقوم على قول الله جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا لتعرفوا نتعرف ازاي والدنيا بيننا بهذا المنظر نتعرف ازاي وسوء الظن بيستبق ما بيننا ازاي قل يا اهل الكتاب نعم يا رب تعالوا الى كلمه سواء تعالوا من العلو ارتفعوا اعلوا تعالوا نطلع لافاق عاليه تعالوا الى ايه احنا بيننا خلافات يبقى تعالوا الى حرب تعالوا الى السيف تعالوا الى ال- مين اللي هيدمر التاني ومين اللي هينهي التاني لا تعالوا الى كلمه تعالوا نتكلم تعالوا نتحاور تعالوا نفتح باب حوار تعالوا نقنع بعض تعالوا نتكلم بدون حرج يا اخوانا نتفق ونتشاور ونتفاهم ونوصل يا اخوانا تعالوا نتعاون يا جماعه انت مصري وانا مصري دي بلدي ودي بلدك دي بلدنا احنا الاثنين تعالوا نعمر البلد دي ونبنيها بدل ما الوقت مظاهره للمسلمين على الاقباط ومظاهره للاقباط على المسلمين يا اخوانا تعالوا خساره الطاقات المهوله دي اللي لو اتوجهت للبلد لحد دلوقتي الثوره قامت بس ما شفناش فكر العمل ما شفناش فكر الانتاج ما شفناش فكر ان كل مصري يشتغل عشان بناء الوطن ده 15 ساعه في اليوم عشان مصر في خلال سنتين ثلاثه تبقى من اكبر دول في العالم ما شفناش شفناش الفكر ده بيتاثر ما شفناش الافكار دي شفنا لحد دلوقتي خناقات وصراعات على ايه يا اخوانا على ايه ده بلدنا كلنا على ايه تعالوا الى كلمه سواء كلمه كلها عدل وكلها رحمه وكلها حكمه تعالوا يا اهل الكتاب تعالوا نتحاور تعالوا نتعاون تعالوا نتعارف نتعارف ما نبقاش جوه وطن واحد ما حدش عارف حاجه عن التاني تعالوا نتعارف تعالوا نعترف ببعض لكم دينكم ولي دين تعالوا نتسامح مش ده كلام ديننا مش انتوا تعالوا احنا عايزين نعامل الدنيا كلها باخلاق الاسلام بمبادئ الاسلام تعالوا نحترم بعض ونقدر بعض يا اخوانا لابد من فتح باب الحوار الهادئ الوسطاء هم اللي ضيعوا الدنيا انما لما يجي يعني بعض اخواننا بسبب الغيره يؤدوا الى ان يعني مش عايزين المواقف تشتعل مش عايزين قضيه تتعلق باي قضايا شخصيه مهما كانت تشعل هذه البلد وتحرق هذه البلد العظيمه اللي اعداء الدين واليهود قاعدين متربصين بها الدوائر احنا وتاريخ الاسلام في التسامح تاريخ مشرف وواقع الاسلام في التسامح واقع مشرف مش مجرد تاريخ احنا عندنا تسامح خلى اليهود يقولوا لا اله الا الله عندنا تسامح خلى النصارى والاقباط يقولوا لا اله الا الله عندنا تسامح خلى التتار الوحشيين يقولوا لا اله الا الله اليهود قالوا لا اله الا الله لما سيدنا علي بن ابي طالب كان خليفه المسلمين خليفه المسلمين وواحد من اليهود سرق الدرع بتاعه فلما سيدنا علي شافه قال له هذه درعي قال له هذه درعي قال له سيدنا علي قال له دي درعي قال له نحتكم الى القاضي خلاص لو يعني لو انت معترض تعالى للقاضي مع مين مع الخليفه مع خليفه نص ثلث العالم او ربع العالم في الوقت ده نحتكم الى القاضي تعالى نحتكم الى القاضي راحوا لشرايح القاضي يحتكموا اليه قال لسيدنا علي البينه على من ادعى انت بتقول ان ده درعي فين البينه قال له معايا شهاده ابني قال له لا نقبل شهاده الولد في والده هات لي بينه ثانيه قال له معيش بينه قال خلاص لليهودي اليمين على من انكر انت الوقت اقسم اقسم بالله وتالله ووالله وبكل الاقسام يا سلام جالك الفرج فحكم بالدرع لليهودي فاليهودي خرج ومعاه الدرع بحكم محكمه نافذ واجب النفاذ اليهودي ما قدرش يصدق انا اقف قدام الخليفه وراس براس ونتكلم ويتحكم لي في المحكمه ايه الدين ده وايه الاخلاق دي وايه العدل ده وايه التسامح ده وايه احترام كل فرد ده وايه الحقوق بتاعت الناس دي اليهودي قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ورجع الدرع لسيدنا علي سيدنا علي قال له اما وانك اسلمت فانها لك خلاص الدرع ديت بقت بقت بتاعتك وصار ذلك الرجل مجاهد مع سيدنا علي ابن ابي طالب التسامح بتاع الاسلام خلى خلى إن الاقباط والنصارى يقولوا لا اله الا الله يقولوا لا اله الا الله ازاي يا اخوانا الراجل ابن يعني الراجل القبطي بتاع مصر اللي ابن سيدنا عمرو بن العاص بيروى في اثر تاريخي ان ابن سيدنا عمرو ضربه لما القبطي سبق ابن عمرو فضربه فقام ابوه راكب لحد المدينه المنوره قطع المسافه الرهيبه دي ليه راح يشتكي لسيدنا عمر سيدنا عمر بعت لسيدنا عمرو بن العاص وامر الرجل انه يضرب ابن عمرو ثم امره انه يضرب عمرو قال له انا ما ضربته الا من ضرب ابني قال له ما ضربه ابنك ما ضربه ما ضرب ما ضرب ابنك ابنه الا بسلطان ابيه ليه؟ تخيلوا يا اخوانا الراجل سافر المسافه دي كلها ليه؟ لو كان عنده شك واحد في الألف انه هيتظلم ما كانش سافرها، انما عارف انه هياخد حقه، الاخلاق دي اللي بهرت اللي بهرت اقباط مصر بالاسلام. الاخلاق ديت اللي دخلت اقباط مصر الاسلام والا فنفس الجيل اللي دخل الاسلام ده اهو هو الجيل اللي كان بيتحط على كراسي ناريه محتدمه يتشوى عليها عشان يغير نقطه في عقيدته عشان يتحول من ارثوذكس لكاثوليكي ومردوش كان عليهم 25 نوع ضرائب عشان يتقهروا ويتحولوا لكاثوليك ومردوش هم نفس الجيل اللي كان بيتذبح ده اهو عشان ما يغيرش نقطه في عقيدته ويفضل برضه قبطي م- مسيحي نصراني هو نفسه اللي مرضاش هو نفسه اللي دخل طواعيه في الاسلام ازاي بقى ازاي بقى عشان الجزيه عشان يقول لك الجزيه جزيه ايه ده الجزيه دي ده المسلم بيدفع زكاه اكتر من الجزيه المسلم بيدفع اكتر من الجزيه سبحان الله ثم هو ال- ال- غير المسلم عايز يعيش في ارض الاسلام وياخد خدمات وياخد مرافق وياخد كل حاجه من غير اي حاجه لا انتوا عندكم في دينكم بتقولوا حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ايه وهم صاغرون ديت طب ما المسلم لما ما رضاش يدفع الغ- الزكاه سيدنا ابو بكر ح- حاربه لحد ما دفعوا الزكاه وهم صاغرون ده سلطان دوله ده هيبه دوله لازم هيبه الدوله تفرض وتسيطر امال ايه ثم الجزيه ديت بتحطش ال- غير المسلم في صراع ما بين ولاءه لدينه ولاءه لوطنه خلاص انت عايش على ارض الوطن وعلى وطن واحد انما لما هنيجي نفتح بلد من البلاد من اهل دينك انت انا مش هامرك انك تيجي تحارب معايا مش هامرك انك تيجي تقاتل معايا مش هحطك في الصراع ده يا اخوانا الاسلام ما انتشرش بالسيف بدليل ان اكبر دوله على وجه الارض في عدد مسلمين اندونيسيا كل الاسلام دخل فيها بالتسامح وبالدعوه الى الله وبالرفق وبالرحمه واللين والاقناع من الذي قال ان الاسلام انتشر بالسيف او بحد السيف ده الاديان التانية هي اللي انتشرت بحد السيف سبحان الله التسامح تسامح غلى خلى التتار الوحشيين الهمجيين يدخلوا في الاسلام لما ابن تيمية راح من اجل ان هو يفك اسر المسلمين وغير المسلمين من ملك التتار فملك التتار اداله اسر المسلمين اكراما ليه وما رضاش يديله اسر غير المسلمين قال له لا اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا الاخلاق دي بهرت التتار خلت هذه الامه المتوحشه تتحول ولاول مره في التاريخ معجزه تاريخيه المهزو المنتصر يدخل في دين المهزوم والتتار حتى هذا اليوم انسلهم كلهم امه مسلمه موحده بالله تغير كل شيء فيهم لما شافوا اخلاق الاسلام وسلوكيات الاسلام يا جماعة تسامح الإسلام تسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وهو منطلق مع الصحابة أخيرا منطلقين إلى مكة أنا عايزك تتخيل هذه اللحظات وعايزك تتخيل هذه اللحظات والنبي أول مرة يشوف الكعبة تاني بس ممكن ليه في الأرض والنبي داخل الكعبة وبيقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقو- زهوقا والنبي داخل الكعبه بيقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وابن مسعود داخل الكعبه ورا النبي فاكر المكان اللي ابو جهل ضربه لطمه على وجهه طير له اذنه فيه وخباب داخل ورا النبي عليه الصلاه والسلام فاكر المكان اللي النبي كان قاعد فيه في مكه وخباب بيجري وظهره مشوي ومكوي وبيقول له ادعوا لنا يا رسول الله وابو بكر داخل جنب النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وهو فاكر اليوم اللي فضلوا يضربوه لانه بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما جعلوا وجهه وظهره كلهم دم ما حدش يعرف وجهه من ظهره ويدخل النبي عليه الصلاه والسلام ويمسك العصا عليه الصلاه والسلام ويدور على 360 صنم يكسرهم كلهم وبعد كده يؤمر بلال يطلع على سطح الكعبة بلال اللي كان بيتعذب هنا بلال اللي كان بيكبل هنا بلال اللي كان بيوهن هنا يطلع على سطح الكعبة وي- وينطلق الأذان من على سطح الكعبة لأول مرة تخيلوا في الموقف الرهيب ده اهو أهل مكة كلهم على الجبال الثمانية المحيطة بمكة واقفين مفزوعين ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمع أهل مكة كلهم ويدي ظهرهم لجبل الصفا ويقف النبي وراه الكعبة عليه الصلاة والسلام ويقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم بعد اللي انتوا عملتوه في أصحابي بعد اللي انتوا قتلتوهم بعد المعارك اللي انتوا حاربتونا فيها بعد ما طردتوني وطردتوا أصحابي بعد ما خدتوا أموالنا وديارنا قهرا وظلما وعدوانا بعد المجاعات اللي عملتوها لنا في الشعب اللي كان من أثرها موت خديجة رضي الله عنها بعد كل التشويه الإعلامي اللي عملتوه علينا ماذا تظنون أني فاعل بكم تخيلكم ان انا هعمل فيكم ايه اهل مكه متوقعين انها مذبحه مجزره الاف الجنود المسلمين واقفين مدججين بالسلاح مجزره قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم بس هم مين بعد هم الوقت يعني هتبقى مجزره هتبقى دم فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فانتم الطلقاء اذهبوا فانتم الطلقاء ويقوم اهل مكه مش مصدقين كان كتب لهم عمر جديد سبحان الله العظيم بالتعبير العامي مش مصدقين اهل مكه ويدخلوا في الاسلام افواجا لما يشوفوا سماحه الاسلام بعد كل اللي عملناه نتعامل كده والنبي عليه الصلاه والسلام داخل مكه وسعد بن عباده ماسك الرايه وسعد بن عباده تحمس بقى ده يوم تاريخي يوم من ايام الله فقال اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه اليوم اذل الله قريشا فالنبي لما يسمع الكلام ده النبي يستنكر الكلام يقول اليوم يوم المرحمه المرحمه الرحمه اليوم اعز الله قريشا وياخد الرايه من سعد بن عباده ويديها لقيس بن سعد بن عباده برضه جبر الخطر سيدنا سعد بس الكلمه دي ما ينفعش صاحبها يبقى حامل الرايه في هذا الموقف تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام داخل ابو سفيان متوقع ان اعظم كرم ان النبي ما يقتلوش النبي يقول من دخل دار ابو سفيان فهو امن يا رسول الله وبعد كده يديله 100 ناقه يعني بحوالي مليون ونص جنيه يا رسول الله تخيلوا في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام كان داخل الكعبه ومفتاحها مع عثمان بن طلحه وكان لسه مشرك وقتها جاي يدخل الكعبه عثمان بن طلحه نهر النبي وعنف النبي عليه الصلاه والسلام واغلظ عليه القول النبي قال له يا عثمان لعلك يوما يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك يوما ترى مفتاح الكعبه بيدي اضعه حيث شئت عثمان بن طلحه بص كده استغرب من الكلمه قال له اذا اذا ذلت قريش يومئذ وهلكت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بل عمرت قريش يومئذ وعزت بل عمرت قريش يومئذ وعزت تقع الكلمه في صدر عثمان بن طلحه ويوم فتح مكه النبي ينادي على عثمان اين مفتاح الكعبه يا عثمان ويمسك النبي مفتاح الكعبه ويديه تاني لعثمان بن طلحه ويقول له خذوها يا بني شيبه خالده تالده لا ينزعها عنكم الا ظالم وحتى اليوم مفتاح الكعبه مع بني شيبه سبحان الله العظيم تسامح تسامح مع مين مع اعدائه لما قدر عليهم تسامح مع مين النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول من قتل معاهدا من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان رائحه الجنه من أربعين سنه او أربعين سنه من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا حرمه هؤلاء اهل الذمه حرمه غير المسلمين وهم عايشين وسطنا النبي يقول لك من ظلم معاهدا من ظلمه او انتقصه او انتقص او كلفه فوق طاقته من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير رضاه او كما قال عليه الصلاه والسلام او اخذ منه شيئا بغير رضاه كنت انا حجيجه حجيجه يا نهار ابيض يعني تخ... يعني في تسامح بعد كده ايه يا اخوانا في رحمه بعد كده ايه يا اخوانا في تسامح بعد كده ايه في سماحه بعد كده إيه؟ ارفعوا راسكم انكم مسلمين الحمد لله على نعمه الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام مع اعدائه لما قدر عليه لما الاعرابي مسك السيف وجه يقتل النبي في غزوه من الغزوات قال له من يمنعك مني النبي قال له الله وقع السيف من ايده النبي خده قال له من يمنعك انت مني قال له كن خير اخذ النبي عفى عنه ما عملوش حاجه اليهوديه اللي وضعت السم للنبي عليه الصلاه والسلام في كتف الشاه اليهوديه النبي لم يعاقبها على انها وضعت له السم عليه الصلاه والسلام تسامح غريب تسامح مذهل تسامح يبهر اي انسان حبار بن الاسود اللي كان سبب موت السيده زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاه والسلام حبار بن الاسود لما كان السيده زينب بتهاجر من مكه للمدينه خرج عليها وطعن الدبه اللي كانت راكباها وقعت السيده زينب وكانت حامل اجهضت وقعت السيده زينب وحصل لها كس كسر في الضلع او كسر في الضلوع وفضلت تعاني من هذه الجراح ست سنين لحد ما ماتت حبار بن الاسود لما جه يبايع النبي عليه الصلاه والسلام النبي بايعه قبل منه رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام انما بعثت رحمه للعالمين انما بعثت رحمه ولم ابعث لعانا لما قاتل حمزه حبيب النبي وقريب النبي عليه الصلاه والسلام وعم النبي قاتله وحش جه يبايع النبي النبي عليه الصلاه والسلام بايعه يا اخواني مزا- مشاهد مذهله في تسامح الاسلام مشاهد مبهره في تسامح الاسلام قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه الدين ده دين تسامح قد ايه ديننا كله دين تسامح الاسلام يا اخواني الاسلام ارفع راسك انت مسلم الاسلام يدعو لصله الارحام الغير مسلمين خد بالك معايا بقى وركز معايا للنقط دي كلها واحد الاسلام يدعو لصله الارحام الغير مسلمين ازاي لما اسماء بنت ابي بكر امها جت لها وكانت مشركه قالت له يا رسول الله ان امي اتتني وهي راغبه امي جايه وعايزه مني حاجه او عايزاني اصلها او او قال لها صلي امك صلي امك يعني سبحان الله العظيم يعني الاسلام يدعو الى صله الارحام الغير مسلمين الاسلام يدعو الى بر الجيران الغير مسلمين يا مسلمين اسمعوا اسمعوا اخلاق الاسلام مع غير المسلمين مع الاقباط مع النصارى مع حتى اللي له جار يهودي غير محارب ليه الاسلام يدعو الى بر الجيران الغير مسلمين ابن عمر لما كان يذبح شاه كان يقعد يقول للناس اهديتم لجارنا اليهودي اهديتم لجارنا اليهودي الاسلام يدعو لاكرام الضيف الغير مسلم الامام احمد بيقول يجب على المسلم انه يكرم الضيف الغير مسلم زي المسلم بالظبط الاتنين حق واحد الاسلام يدعو الى كفاله الفقير الغير مسلم لما عمر بن الخطاب لقى راجل كبير يهودي وبيشحت شغال شحات قال لهم امر له بعطاء ثابت يعني زي معونه من جمعيه خيريه اسلاميه بيت المال المسلم عطاء ثابت ليه شهري وقال لهم انا اخذ منهم الجزيه شبابا ثم نرميهم او نلقيهم كبارا ما ينفعش الاسلام يدعو الى عياده المريض الغير مسلم عياده المريض النبي عاد اليهود يا اخوانا عاد مرضى اليهود يا اخوانا ودعاهم الى الاسلام في هذه في هذه العياده الاسلام يدعو الى الوقوف الى الوقوف لجنازه غير المسلمين النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه كان جالس ومر جنازه يهودي في عز الحرب مع اليهود قام النبي عليه الصلاه والسلام وقف في روايه انه فضل واقف لحد ما الجنازه غابت قالوا له يا رسول الله انه يهودي قال لهم اليست نفسا اليست نفسا حقوق الانسان فين يا جماعه حقوق الانسان فين عشان تشوف دين ربنا سبحانه وتعالى عشان تشوف سماحه الاسلام الاسلام يدعو الى وجوب النفقه وبر الوالدين الغير مسلمين العلماء فرضوا على الابن المسلم انه يصرف على امه وابوه حتى لو غير مسلمين الاسلام يدعو الى بذل اغلى ما تملك لغير المسلم وهو الدعاء الدعاء النبي عليه الصلاه والسلام لما الطفيل بن عمرو الدوسي راح يدعو دوس وجه خلاص مح- محبط من انها تسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام شافه كده فقال له يا رسول الله ادعو الله على دوس ادعي على دوس يا رسول الله ما هماش نافعين فالنبي رفع ايده عليه الصلاه والسلام فالطفيل قال خلاص هلك الدوس هلك الدوس فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وقت بهم بل النبي لما اليهود لما النبي عليه السلام عطس فاليهود شمتوه النبي قال لهم ايه يهديكم الله ويصلح بالكم يصلح بالكم ده دعاء يا اخوانا النبي دعا لغير المسلمين يصلح بالكم ده دعاء في الدنيا يا اخوانا ودعاء بالهدايه كمان يعني دعاء في الدين وفي الدنيا يا اخوانا يعني النبي عليه الصلاه والسلام تخيلوا النبي بيعمل كده وهم بيحاربوه وبيعملوا شبهات وشه- ومحاوله لايقاد نار في المجتمع المسلم النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الاسلام يدعو الى مهاداة غير المسلمين وقبول الهديه منهم احنا قلنا لغايه دلوقتي ايه احفظوا معايا الاسلام يدعو الى صله الارحام الغير مسلمين اتنين الاسلام يدعو الى بر الجيران الغير مسلمين تلاته ده دي ممكن تتعمل ورقه حد يجيب الكلام ده يجمعه كده ويكتبه ويعمله ورقه الاسلام يدعو الى عياده المريض الغير مسلم أربعة الإسلام يدعو إلى الوقوف إلى الوقوف لجنازة الغير مسلم أليست نفسا خمسة الإسلام يدعو إلى كفالة الفقير الغير مسلم ده عطاء يعني جمعيات خيرية تعمل لأسر غير مسلمة آه تعمل لها الإسلام ستة الإسلام يدعو لرفع الجزية عن غير المسلم إذا ضعف عن العمل أو كبر سنه يعني أنت- انتوا متوقعين ان الجزيه كل الاقباط يدفعوها وكل النصارى يدفعوها وكل اليهود يدفعوها الجزيه دي المراه ما بتدفعش الطفل ما بيدفعش الراجل الكبير العجوز ما بيدفعش اللي ما بيشتغلش ما بيدفعش الفقير ما بيدفعش يعني اكتر من 75% ما بيدفعوش اصلا ما بيدفعوش ده المسلم بيدفع اضعاف مضاعفه ليهم في المجتمع اصلا الزاما من الدوله في الزكاه الاسلام يدعو الاسلام يدعو كمان غير الجار وغير الرحمه الاسلام يدعو سبعه الى بر الوالدين الغير مسلمين ثمانيه الاسلام يدعو الى مهاداه غير المسلمين وقبول الهديه منهم النبي عليه الصلاه والسلام اهدى لابو سفيان لما كان مشرك وقابل هديه من ابو سفيان وقابل من المقوقس يا اخوانا ربنا بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس اخرجت يعني احنا مهمتنا ان احنا ننتشر وسط الناس ونوريهم اخلاق الاسلام وتعاملات الاسلام الدين الاسلام مش دين اكتئابي ودين انطوائي ودين آه، يعني على طول كده ان دول يا اخوانا عايزين نوريهم اخلاقنا لو غدروا بينا احنا هنوفي ليهم لو عصوا الله فينا احنا هنطيع الله فيهم احنا هنوريهم ديننا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام في عز حربهم على الاسلام كان بيوريهم دينه تمانية الاسلام يدعو قلنا الى قبول الهديه من غير المسلم ومعاداه غير المسلم تسعة الإسلام يدعو إلى إعطاء الصدقة لغير المسلمين إعطاء الصدقة ده ربنا مش قال لغير المسلمين ده ربنا قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا يعني الأسير المشرك اللي كان جاي يحاربنا سبحان الله العظيم يعني تخيلوا الإسلام يدعو إلى دفع الصدقة لفقراء غير المسلمين عشرة أو 11 الإسلام يدعو إلى رد التحية على غير المسلم بأحسن مما قالها غير المسلم قال لا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ابن القيم بيقول لك إن يجب قال لك التحقيق الصحيح اسمعوا يا إخواني اسمعوا يا أخواتنا اسمعوا هذا الكلام هذا الكلام كلام العلماء ابن القيم بيقول ان على التحقيق ان لو غير المسلم قال لك السلام عليكم تقول له وعليك السلام وعليك السلام لغير المسلم قال لا امال احنا عندنا حديث نقول له عليكم بس قال لك وعليكم بس لما كان اليهود بيدعوا على المسلمين يقولوا السلام عليكم من و- وبيضحكوا على المسلمين فكنا بنقول وعليكم عشان نعرفهم ان احنا فاهمين العابهم وخداعهم انما لما بنحسن الظن وخلاص المجتمع بيبقى مسلم مع بعضه ده ابن عباس بيقول لك لو سلم عليك مجوسي فرد عليه السلام اصل السلام يا اخوانا يعني بقول لك يعني بدعي لك بالسلامه يعني بدعي لك زي ما النبي قال لليهود كده ويصلح بالكم يعني ده دعاء يعني دعاء ان ربنا يسلمك في دينك وتسلم يا عم ان انويها باي نيه ولكن ده كلام ابن القيم ابن القيم رحمه الله طيب قضيه بقى ان انا ابداه بالسلام قضيه ان ابداه بالسلام دي قضيه خلافيه يعني ايه قضيه خلافيه مش عايزين ندخل في كلام خطير لا يعني اقصد يا اخوانا ان يعني على قول كده الامام الاوزاعي لما قال لك ان سلمت فقد سلم من هو خير منك وان لم تسلم فلم يسلم من هو خير منك يعني اقصد ان بعض العلماء قال لك لا تبداهم بالسلام قاموا جايبين حديث تاني روايه تانيه ان الحديث لا تبداهم في السلام في يوم النبي كان طالع فيه حارب اليهود يعني كانت في فتره حرب اصلا يعني ايه يعني هنسيب هذه القضيه هنسيب هذه القضيه ولكن انا عايز اقول لك ان ابن القيم بيقول لك ان يجب عليك انك ترد السلام وتقول له عليك السلام يا سلام ده ديننا الاسلام يدعو الى الدعاء لهم قلت لكم اللهم اهد دوسا وقت بهم وفي عز الحرب اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون والنبي عليه الصلاه والسلام مع المشركين مع المشركين في الحرب اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون والنبي عليه الصلاه والسلام لما امر لما طلب منه ان يدعو على المشركين قال انما بعثت رحمه انما اقوى اداه قصر في اللغه كلها ولم ابعث لعانا يا اخوانا ده ديننا دي رحمه ديننا الاسلام 12 او 13 بقى الله اعلم الاسلام يدعو الى كفاله ومساعده غير المسلمين في نكبتهم يعني اليابان الوقت حصل عندها زلزال احنا نساعدهم ده ديننا يا جماعه النبي لما حصل لما حصل شده وعدم نزول مطر على مكه ابو سفيان جاله طلب منه انه يدعي لمكه النبي رفع ايده ودعا يا اخوانا الدعاء ده اكتر من ان انا اديك مليون جنيه اصلا الدعاء ده يعني يا رب فرج الكرب ده اكتر من ان اديك فلوس لان انا بستعين على مشكلتك بقدره ربنا مش بقدرتي انا وبغنى ربنا مش باموال انا يعني تخيلوا يا اخوانا بقوه ربنا مش بعجز انا يعني تخيلوا الاسلام يدعو الى الوقوف مع غير المسلمين في نكبتهم وفي ازماتهم الاسلام 14 او 15 الاسلام يأمر الإسلام يدعو إلى أو الإسلام يبيح أن توصي وأن توقف لغير المسلم في وصيتك عندك تلت الوصية ممكن لو ليك صديق أو ليك قريب غير مسلم إنك توصيله يا سلام للدرجة ديت يجوز أيوة يجوز الإسلام يدعو إلى الإحسان إلى إلى أقباط مصر خاصة دون نصارى الدنيا كلها اشمعنى أقباط مصر بقى مش النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بأهلها خيرا آه قال لا طب ولما النبي قال استوصوا باهلها خيرا كان في واحد في مصر مسلم لا كان كل مصر اقبل كان كل مصر نصارى ساعتها قال لا يعني النبي قال استوصوا بهم خيرا وهم في الحاله ديت يبقى الاسلام وصى باقباط مصر خاصه دونا عن عن كل نصارى الدنيا كلها الاسلام الاسلام اعتبر غير المسلمين الغير محاربين لينا في ديننا اعتبرهم باب للوصول الى حب الله ايه الكلام الغريب ده بقى قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم كل اللي انا بقوله ده دلوقتي ده من باب البر وتقسطوا اليهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله والله ايه يحب المقسطين يحب المقسطين يعني انا باقساطي ليهم ممكن ربنا يحبني يا اخوانا هذا ديننا يا اخوانا الحمد لله على نعمه الاسلام اللي لو جارك غير مسلم يقول لك بره اللي لو ابوك غير مسلم يقول لك بره اللي لو ارحمك غير مسلمين يقول لك برهم اللي لو واحد غير مسلم مريض يقول لك زوره اللي لو واحد غير مسلم فقير يقول لك اكفله اللي لو واحد غير مسلم مات يقول لك اقف لما تشوف جنازته اللي لو واحد غير مسلم م- م- يعني معاك في شغلك او في دراستك او في حاجه اديله هديه اللي لو واحد غير مسلم سلم عليك ترد عليه السلام اللي لو واحد اللي واحد غير مسلم ممكن تصيله كمان برا بيه اللي لو جارك غير مسلم تكرمه اللي لو واحد غير مسلم تدعي له اللي لو واحد غير مسلم يا اخوانا الموضوع كبير جدا الموضوع كبير يا اخوانا وسماحه الاسلام وعظمه الاسلام اكبر مما نتخيل انا عايز اقول لكم مواقف مبهره من سماحه القران مواقف باهره انتوا عارفين قول الله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين عارفين السبب المذهل لنزول هذه الايه ايه ان اليهود كان لما الانصار قبل الاسلام ما يدخل لما واحده من الانصار ما تخلفش عيال فتنذر ان ابنها هتهوده وتديه لليهود لو ربنا رزقها اطفال فلما يجي لها اطفال تديهم لليهود فلما النبي جه والانصار اسلمهم فعايزين اولادهم اللي تهودوا من اليهود فجم يطلبوا اولادهم لا اولادهم مش عايزين يجوا فنزل قول الله لا اكراه في الدين اوعوا تاخدوهم بالاكراه وتجبروهم على تغيير دينهم بالاكراه يا رب دول كانوا اولادنا في يوم من الايام خلاص هو ارتضى الدين ده للدرجه دي يا رب احنا في الجزيره العربيه ده بيحصل وجنبنا في مصر الرومان بيحرقوا المصريين عشان ينصروهم اعظم حضاره على وجه الارض وقتها ايه ده يا اخوانا يا اخوانا من الايات المذهله من التسامح في القران يعني لما كانت الدنيا كلها تعصب وربنا بيقول لكم دينكم ولي دين من الايات المذهله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله اسمع ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما قال لك يعني ايه ولا تكن للخائنين خصيما قصه تذهل العقول قصه تطير لها القلوب في عز الحرب مع اليهود عز الحرب واحد من الانصار سرق درع من واحد مسلم فلما حس انه هيتكشف قام رايح راميها في بيت واحد يهودي ليه يهود بقى والدنيا ولا عليهم كده كده وكله ما مصدق يمسك عليهم حاجه عشان الدنيا تولع اكتر تخيلوا في ناس بت... يعني في يعني عشان نعرف ان لازم نتعامل بضبط نفس في هذه المواقف ازاي تخيلوا الانصاري رماها في بيت اليهودي المسلم اتهم الانصاري ما فيش دليل دوروا لقوا في بيت اليهودي ثبتت التهمه على اليهودي خلاص تخيلوا بقى هو اصلا كده كده الحرب مش محتدمه بين المسلمين واليهود واتحكم على اليهودي وخلاص المسلم برئ وخلاص المحكمه خلصت ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يقر الحق ويأمر الله جبريل ينزل من فوق سبع سماوات بآيات قرآن من الله العليم الخبير يعلم المسلمين بيها إن اللي سرق الدرع هو ذلك الأنصاري وإن هذا اليهودي بريء الله ينزل قرآن يبرئ اليهودي طب يا رب دي كانت فترة معركة كده لا يا جماعة المبادئ مش كده يا جماعة احنا سماحة الإسلام سماحة صادقة مش زي سماحة أمريكا اللي قعدوا يقولوا السماحة والتسامح وأول ما احتكوا بالإسلام ولو الإسلام أقوى منهم ألف مرة كل ده راح وبقوا أكبر أمة مجرمة وهم من يوم ما بدأوا أصلا من يوم ما قتلوا من 15 ل 100 مليون واحد من الهنود الحمر ده ده كان المشهد الأول في بداية أمريكا ده المشهد الأول للعلمانيين والليبراليين وال... وكل الطوائف الفكريه اللي عايزانا نمشي ورا دول هؤلاء المجرمين قتلوا كام في الدول الاسلاميه في الاحتلالات قتلوا كام في ليبيا قتلوا كام في الجزائر بلد المليون شهيد قتلوا كام في مصر قتلوا كام في كل دوله دخلوها قتلوا كام وسابوا لنا الخراج بتاع اليهود اللي موجود في فلسطين الى اليوم قتلوا كام دول اللي احنا عايزين نمشي وراهم سبحان الله العظيم التسامح يا اخوانا احنا ديننا دين يعني من اعظم الاديان في الدنيا كلها في التسامح تخيلوا سيدنا علي بن ابي طالب كلمه ذكرها المغني ابن قدامه في المغني بيقول لك سيدنا علي بن ابي طالب بيقول في الجزيه في الجزيه بيقول لك انما اخذناها منهم الجزيه لتصبح اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا يعني ايه يعني لما المسلمين عجزوا عن الدفاع مرة عن غير المسلمين رجعوا لهم الفلوس بتاعتهم رجعوا لهم الجزية ايه ده يا اخوانا ايه الاخلاق دي ايه المبادئ دي ايه التسامح ده ده ديننا يا اخوانا هذا ديننا ده تسامح الدين عشان كده زمان لما المسلمين كانوا على هذه الاخلاق كان ملايين كان الدخول في الاسلام مظاهرات مليونيه زي بتاعه التحرير كده انما دلوقتي خلاص ليه لان الاخلاق دي ما عادتش موجوده يعني الشريعه الاسلاميه اللي لما غابت حصل كل نكسه في حياتنا الشريعه الاسلاميه غابت عن التعليم خلاص خرج نماذج انتوا شايفين المجتمع بقى شكله ايه لما الشريعه غابت عن التعليم لما غابت في كل مجال من مجالات المجتمع لما غابت عن الناحيه العسكريه حصل ايه حصل نكسه 67 اللي اليهود قتلوا فيها 100000 جندي مصري في الصحراء خلوهم يحفروا قبورهم بايديهم لان ما عندهمش وقت يحفروا 100000 قبر بل في بعض الاحيان خلوا المصريين يحفروا انفاق ويردموها على المصريين احياء احياء عشان يبيدوهم عشان يبيدوهم ده لما بعدنا عن شريعه ربنا الدين دين تسامح ولكن المشكله في التعصب اللي احنا بنشوفه من الاخرين زي التعصب بتاع العلمانيين دلوقتي اخر نكته يقول لك في منشط عريض في جريده المفروض انها يعني المفروض انها جريده يعني بتحترم كلماتها ولكن للاسف هذا ليس بصحيح وهي بتقول ان رئيس نادي بلديه المحله يعتزل بسبب السلفيين يا سلام السلفيين الراجل طلع بالليل قال هم السلفيين بيتفرجوا على الكوره اصلا عشان اعتزل بسبب السلفيين ايه الكلام ده ودول رايحين يعملوا لنا حوار قوه وطنيه ولا اسلامي فيها عشان يحطوا دستور والشعب ده يعني الشعب ده ايه واخد شهاده معامله اطفال بتلغوه يعني انتوا بتقولوا انتخابات وما يجي انتخابات نزيهه تقولوا لا ليه اصل الاسلاميين هيمسكوها وقاعدين يضغطوا على الجيش بكل طرقهم عشان ياجلوا الانتخابات هياجلوا ايه انتوا بتعملوا ايه انتوا متوهمين ايه رجل الاعمال الغير مسلم اللي قاعد ينفق ملايين على دعم مؤتمرات كل يوم من اجل ان ولا اسلامي يدخل في اي يعني مركز سياسي فعال في البلد انت بتعمل ايه انتوا بتعملوا ايه يا اخوانا 30 سنه النظام اللي فات حارب الاسلام 30 سنة حاربه بالنار والحديد 30 سنة حاربه بالمواقع الجنسية والمخدرات 30 سنة حاربه بكل طريقة وطريقة وفي النهاية خرج الإسلام انتوا كلكم مرعوبين من التواجد الإسلامي في مصر مرعوبين من التواجد لما بنلف في الجامعات بنلف في الجامعات فبنخبط في بعض بقى يعني الجامعات ده مدمار بنخبط في بعض فبتبان بقى الدنيا كلها بتبان على حقيقتها فلان النجم بتاع الجريده الفلانيه وفلان مرشح الرئاسه المبهر يحضر له اربعه أربعة في ندوة وفلان اللي وقع وزارة ولا واحد يحضر له وفلان السياسي المبهر اللي بيقول وما يحضرلوش حد في في الجامعة اللي راحها وسبحان الله الدعاء إلى الله حيثما يمموا في أي جامعة في أي كلية تلاقي الحشود المحشودة أحيانا بتبقى في ندوات في نفس الوقت بيننا وبينهم ندوات في نفس الوقت بدون ترتيب أصلا سبحان الله ولكن ربنا بيرتبها عشان يعرفهم الإسلام في الأرض قد إيه قوي في مصر تلاقي الجامعة كلها محشودة عندك في الندوه ومفيش مكان والمدرجات خلصت وهناك ولا واحد يحضر يا اخوانا يعني على اي ارض يقف الاسلام في مصر هم بيتعصبين ضد الاسلام ليه بيتحاربوا الاسلام ليه فاكرين ايه يا اخوانا البلد لسه مش بلدنا تعالوا نتفق الاول على الثوابت تعالوا الاول نتفق على المبادئ اللي ترجع البلد لينا اللي تخلي صوتي وصوتك هو اللي يجيب رئيس جمهوريه او يشيله باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده يا اخوانا نبقى نختلف زي ما احنا عايزين انما التحركات المشينه المريبه ديت هم عارفين ان لو في حريه سياسيه الاسلام هيوصل يبقى حريه سياسيه لا قال لا طب ما برضه ما فيش حريه سياسيه يبقى احنا مش هنعرف نحكم يبقى هم تايهين مش عارفين يعملوا ايه يا عيني غلابه غلابه ما هماش عارفين يعملوا ايه عاملين زي اللي تايه ومش لاقي مخرج من المتاهه بتاعته ربنا يهديهم ويرشدهم الى طريق الحق باذن الله سبحانه وتعالى يعني بخصوص مسألة العفو وطلب العفو من القيادات السابقة يعني يا اخوانا يعني يعني يعني العفو ده لو في ايدينا احنا نعفو ولكن يا اخوانا ده حق الله سبحانه وتعالى نعفو عن ايه هو فرعون يتعافى عنه هو هامان يتعافى عنه هو قارون يتعافى عنه يا اخوانا انا بعجب لما يتقال لك هنحاسب فلان وهيدينا فلوس ونخرجه وهنحاسب فلان لانه كل فلوس البلد فلوس ايه يا اخوانا ودمنا ودم الستين الف شاب اللي سال في السجون والمعتقلات ده ودم الاسلاميين والتعذيب والتنكيل بكرامه المواطن المصري وزرع الفتنه الطائفيه طول 30 سنه كل ده كل دي جرائم في حق الدين وفي حق الاسلام انتوا بتحاسبوا على الفلوس وبس هي القضيه بقت فلوس وبس احنا تعس عبده الدرهم والدينار احنا عبيد للدرهم والدينار يا اخوانا يقول لك العفو معلش بقى على الفلوس فلوس ايه يجيب الفلوس ويمشي فلوس ايه هي القضيه ديت فلوس مش عايزين فلوس احنا عايزين احنا عايزين فرعون لا يعفى عنه لان ربنا سبحانه وتعالى ده قضيه بينه وبين الله احنا اللي نعفو يا اخوانا عايزين ننظر للقضايا من زوايا دينيه اما في مساله التسامح اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده فانا يعني كنت النهارده باذن الله يعني كنت النهارده مع الشيخ مسعد انور بنتكلم في التليفون مع بعض واتكلمنا مع بعض في حته يعني فتح شباك للحوار فتح نافذه للحوار ما بيننا وبين يعني يعني جيراننا الاقباط شركائنا في هذا الوطن شركائنا في هذه البلد فاتكلمنا في هذا الموضوع واتكلمت برضه قبل كده مع الشيخ امين الانصاري ومع اخواننا الدعاء وجميع اخواننا الدعاء مرحبين بهذا الامر عشان كده يعني انا بدعو يعني جيراننا الاقباط جيراننا اقباط مصر بدعو جيراننا نصارى مصر ان احنا نفتح نافذه للحوار بلا وسطاء الوسطاء هم اللي بيولعوا الدنيا الوسطاء هم اللي بيولعوا الدنيا ال ال يعني شهر العسل اللي ما بين بعض القوى المعاديه للتيار الاسلامي في مصر ده مش هيستمر كتير مش هيستمر كتير يعني انا بدعو اخواننا الاقباط بدعو اخواننا نصارى مصر بدعو جيراننا في هذا الوطن وشركائنا في هذا الوطن ان يعني ان بندكت الثاني بندكت بتاع الفاتيكان مش هيعمل لكم حاجه لان بندكت ده اصلا كان ماسك رئيس لجنه التفتيش اللي هي دبحت في الارثوذكس زي المسلمين قبل كده امريكا بروتستانت اصلا غير نفس غير المله بتلعب بيكوا كورقه انما احنا مش هتلاقوا ناس صادقين زينا مش هتلاقوا ناس هيمدوا ايديهم وهم صادقين زينا انا قلتها لدانيال وجورج اللي كانوا حاضرين ندوه يعني قريبه قلت لهم يا جماعه احنا الوحاد اللي الكلام اللي قلته لكم دهوت لما هسيبكم مش هقول غيره ولو ابتسمت في وشكم لو سبتكم مش هغير الابتسامه احنا الوحاد اللي صادقين احنا الوحاد اللي مش هنضحك عليكم احنا الوحاد اللي لما هنمد لكم ايدنا ولما هنقول كلمه هنبقى فعلا مصدقينها ونتعبد بيها لله لان احنا ما بنقولش حاجه غير عباده انا جاي النهارده اقول الكلام ده وانا بتعبد لله بهذا الكلام يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح الاحوال وان يبسط الامن والسلام على مصر اللهم ابسط الامن والسلام على مصر اللهم انشر رحماتك على مصر اللهم انشر بركاتك على مصر اللهم ابسط الامن والامان على هذه البلد المباركه يا رب العالمين اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى اخلاق دينهم ردا جميلا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعز مصر بالاسلام واعز الاسلام بمصر اللهم ارفعنا بالاسلام وارفع الاسلام بنا اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم انصر الاسلام في الارض على ايدينا اللهم نجنا من الفتن يا رب اللهم نجنا من الفتن يا رب اللهم نجنا من الفتن يا رب اللهم فقهنا في ديننا انك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
انت العنوان